يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا غير مكفي هنكافئ ربنا على ايه ولا على ايه هنكافئ ربنا على كل مرة رفعنا ايدينا ليه وقلنا له يا رب واستنزل لنا الفرج سبحانه وتعالى من الخزائن هنكافئ ربنا على كل نعمة ربنا أنعم بها علينا هنكافئ ربنا على كل مرة فرج كرب من كربتنا هنكافئ ربنا على كل مرة سطرنا فيها وحفظنا فيها وفرج كربنا فيها وأنقذنا فيها أنف- هنكافئ ربنا على إيه غير مكفي غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا محتاجينك يا رب ما نقدرش نستغنى عنك ابدا يا رب محتاجينك يا رب الدواء مفتقر ليك في الشفاء يا رب الميه مفتقره ليك في الرواء يا رب كل حاجه في الحياه مفتقره ليك الاسباب مفتقره ليك في التاثير يا رب كل شيء مفتقر ليك يا رب يا رب احنا بقالنا شهر يا جماعه على باب الله بنطرق ابواب رحمات الله وبنقول اقبلنا يا رب وبنقول اقبلنا يا رب وربنا كريم ورحيم وكل يوم ربنا بيفتح ابوابه لملايين من الخلق ومن البشر لسه قبل الحلقه يعني سمع خبر بفضل ومنه الله اخت من اخواتنا اللي كانت اتصلت على البرنامج وكان عندها مشكله وبفضل ومنه الله لبست نقاب وبفضل الله عملت كمان دار لتحفيظ القران بفضل ومنه الله ربنا يثبتها والشاب اللي كان اتصل بينا وفتح استوديو بفضل الله قفل الاستوديو له تسع كليبات هتنزل في العيد قفل الاستوديو بفضل الله وكان عامل قاعده كده لمجموعه من المغنيين والملحنين وكده عشان يعني نتكلم مع بعض في الدين من عده ايام واللهم لك الحمد يعني سبحان الله يا جماعه ربنا رحمته واسعه ربنا بابه عظيم ربنا اللي يقف على بابه لن يخيب ولن يعود ابدا الا بقمه الكرم غرقانين في كرمك يا رب غرقانين في نعمك يا رب محتاجين لفضلك يا رب ملناش غيرك يا رب من يومين يا اخواني كنت في في مكه يعني كنت بعمل العمره لخالتي الله يرحمها فسبحان الله يعني احد اخواني جاي من المدينه الاخ جاي سبحان الله وهو مبهور بيقول امام الحرم المدني قعد يدعي ويقول يا رب انزل المطر قعد يستمطر قعد يدعي ويستنزل المطر احنا يا جماعه في عز الحر في عز النار السعوديه حر قاتل قاتل اشد من الحر اللي هنا ثلاث مرات سبحان الله يعني صاحبي بيقول انا قلت انا طب ازاي هو بيدعي ربنا بالمطر في عز الصيف ده في عز الحر ده في عز الجدب ده ازاي سبحان الله العظيم وهو جاي وهو جاي يعني بعدها على طول اذا بالبرك والرعد والمطر الشديد حتى احنا في مكه كنا بنطوف والبرق في السماء سبحان الله العظيم يا اخواني ان ربي لسميع الدعاء الليله درس الليله اشهار افلاس درس الليله اشهار افلاس احنا بنشهر افلاسنا من ايديك يا رب بنشهر افلاسنا على بابك يا رب بنعلن بنعترف ان احنا ملناش غيرك ان احنا لا يمكن نقدر نعيش من غيرك انت اللي تملك جواز كل واحده نفسها تتجوز وحدك انت اللي تملك رزق كل انسان مننا وحدك انت اللي تملك نجاح كل طالب مننا وحدك انت اللي تملك شفاء كل مريض مننا وحدك انت وحدك يا رب انت قدرتك هي الحقيقه الوحيده في الكون ده وعجزنا هو الحقيقه الثانيه في الكون ده مفيش حقيقه ثانيه انت وحدك يا رب اليقين يقيننا كلنا يقيننا كلنا على على قدرتك وعلى رحمتك يا مولانا احنا بنشهر افلاسنا بين ايديك بنشهر افلاسنا ان احنا ما نملكش اي شيء معاك يا رب معاك يا رب خلاص فتحت لنا بابك مش هنسيبك يا رب مش هنودع طريقك معاك يا رب الدرس بتاع الليله يا جماعه لو ما فيش في السلسله كلها غير المعنى ده كفايه يا اخواني معنى ان خلاص ملناش غير ربنا ان النهارده هنتكلم عن اخطر سلاح في حياتك سلاح يا رب سلاح كلمة يا رب السلاح ده هو ده أخطر حاجة في السلسلة كلها وأخطر حاجة في كل سلسلة وفي كل شيء في الحياة كم واحد التزم بسبب كلمة يا رب كم واحد تاب بسبب كلمة يا رب كم واحد دخل الفردوس الأعلى بسبب كلمة يا رب إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى أنت بعملك لا يمكن تجيب الفردوس الأعلى ولكن بكلمة يا رب تجيب الفردوس الأعلى أنت لا يمكن تجيب الجنة بعملك ولكن بكلمة يا رب تجيبي أعلى درجات جت الجنة يا رب كم واحد اختنى بسبب كلمة يا رب كم مريض شفي بسبب كلمة يا رب كم مكروب فر كربه بسبب كلمة يا رب كم واحد لما وقف على أبوابك يا ملك الكون فرجت كربه وكل شيء اتغير في حياته أول شعار في درس الليلة فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون يا إخواني اللي نزل من خزائن ربنا بسبب كلمة يا رب أعظم من اللي خرج من خزائن كل الملوك والرؤساء في العالم تغيرات التاريخ بسبب كلمة يا رب أعظم من آثار كل الحروب العالمية وكل القرارات السياسية وكل المراسيم الملكية في تاريخ البشرية كلمة يا رب اللي دقت بها أبواب السماء وفتحت بها أبواب الخزائن وياما نزل بها عطاءات وياما انتصرنا بها في معارك وياما فتحت بها بلاد وياما فتحت بها قلوب وياما هدي بها ناس وياما اختنى بها فقراء وياما شفي بها مرضى وياما سعد بها تعساء كلمة يا رب فلنعم المجيبون معجزات الدعاء يا إخواني معجزات إجابة الدعاء معجزات لما سيدنا يونس قال يا رب لما سيدنا يونس هو فين ده في بطن حوت في بطن حوت يا إخواني الواحد لما يقف احيانا قدام البحر بالليل بالليل لما يكون في مكان فيه بحر ويبص كده لو هو في وسط البحر ده في قلبه لوحده كده اهو تخيل حوت في قلب حوت لو الحوت بلعه هيموت ولو الحوت سابه هيموت هيروح فين هيسبح لفين في قلب حوت في قلب بحر في قلب ليل عبد ضعيف فقير لا يملك شيء لا يملك شيء لا انت معاك محمول ولا انت معاك لا سلكي ولا انت معاك ايميل ولا انت معاك تخيل انت فين في, في هذا المكان الموحش لما قال يا رب لما قال يا رب ربنا حول له الحوت غواصه بحريه حول له الحوت خادم حول له للنزهه حول له البحر رحله خلويه يا اخواني معجزات يا اخواني ده ده معجزات الكلام ده لازم نقف قدامه لازم تقفي قدامه وتفكري لازم تقف وتفكر اخطر معاني لازم تفكر فيها في حياتك المعجزات اللي حصلت بسبب كلمه يا رب في تاريخ البشريه الكلام ده ربنا ما قالهولناش عشان نعلقه في المتاحف ونقعد نمصمص شفايفنا لما نفتكره لا ده ربنا بيقول كذلك الله كذلك الله عمرك ما هتقبلي عليه وهتلاقي غير كده عمرك ما هتتضرعي اليه وهتلاقي غير كده والله يا اخواني والله الواحد يعني فكرت قبل كده انا لو عملت كتاب لخصت في حياتي انا اسمي الكتاب ده قصه الركعتين كل مره الواحد نجح فيها في حياته كل امتحان كان الواحد مكروب فيه وعدى كل ازمه في الدعوه مرت وربنا فرجها كل مشكله فرت في حياتي والله يا اخواني هم الركعتين الواحد يقوم يتوضى ويصلي ما تعرفش ايه اللي بيحصل ما تعرفش ايه اللي بيترتب ما تعرفش ايه اللي بيتغير ما تعرفش ايه اللي بيتحول ما تعرفش العزيمه اللي جواك دي جت جت منين والطاقه اللي جواك دي جت منين ما تعرفش الابواب اللي كانت مقفوله دي اتفتحت ازاي ما تعرفش الاسباب اللي اتيسرت دي جت منين والله يا اخواني الركعتين في كل مره الواحد مر بيهم في حياته لا ازال اذكر امتحان من الامتحانات اللي كانت بالنسبة لي كانت صعبة جدا وهذه الفترة يعني ارتبطت بواحد من شيوخنا يعني في هذه الأيام فرجعت ليلة الامتحان رجعت ليلة الامتحان أنا مش عارف أعمل إيه ومعايش يعني يعني هذا الامتحان يعني سبحان الله يعني حتى مصدر الامتحانات مش معايا وكان في عدة نماذج امتحانات هيجي منها الامتحان كلنا عارفين كده النماذج دي مع سكرتيرة القسم قافلة عليها دولاب رئيس القسم بيجي ياخدها الصبح يبص فيها ويحط منها الامتحان أنا معرفش إيه القوه اللي جت في قلبي نزلت المستشفى ورحت القسم ودخلت على السكرتيره قلت لها لو سمحتي قالت لي ايه قلت لها انا عايز اصور نماذج الامتحانات اللي عندك قالت لي نعم قلت لها نماذج الامتحانات قالت لي انت عايزني اخليك تصور النماذج اللي رئيس القسم بيحط منها الامتحان الصبح لا لا طبعا ولا يمكن وعاملتني يعني ايه معامله كان ايه يعني مش كويسه شويه يعني قلت سبحان الله سبتها ومشيت والله يا اخواني طلعت على مسجد المستشفى طلعت على المسجد وقمت مصلي ركعتين لربنا وتوجهت لربنا بس هو ده اللي عملته وقمت راجع تاني وقمت داخل لم انطق كلمه كاني كنت داخل على انسانه ودخلت على انسانه تانية قالت لي انت عايز ايه انت عايز والله ما طلبتها منها تاني انت عايز نماذج الامتحانات قامت جري كان حد مسخرها فتحت القفل بتاع الدولاب قالت لي اتفضل بس لو سمحت صورها في ثواني احسن بس انا محتاجاها واحسن رحت صورتها سبحان الله تاني يوم الصبح قعدت اراجعها قبل ما اروح الامتحان الصبح وسمعت الشريط عن التوكل للشيخ ابو اسحاق الحويني ورحت الامتحان وانا مش قادر اتخيل سبحان الله بركعتين قصه الركعتين ده قصه حياتي يا اخواني الركعتين اللي كل كرب الواحد وقع فيه في حياته لحد ما الواحد اتعلم هم الركعتين خلاص لا كرب وهناك رب ما تقلقش ما تحزنيش ما تتوترش ما تتخنقيش كل مشكله في حياتك لها حل لما بيجوا في اعلان من الاعلانات يقول لك اتنين في واحد وتلاته في واحد انا جايب لكم النهارده عرض مليون في واحد مليون في واحد ازاي هو مفتاح واحد بيحل مليون ازمه وازمه مفتاح واحد هيحل مشاكل اللي عايزه تتجوز واللي عايزه تنجب واللي عايز يقرب من ربنا واللي عايز قلبه يلين واللي عايز يهتدي واللي عايز ربنا يستعمله واللي عايز يرزق واللي عايز يشفى واللي عايز مليون في واحد مليار في واحد تريليون في واحد يا اخواني الحل الوحيد السلاح الاول السلاح الاول لكل مشكله في حياتنا فلنعم المجيبون لما سيدنا لما سيدنا محمد قال يا رب عليه الصلاه والسلام هو راجع من الطائف فعامل حزن مطرود تسعة ايام مر على 30 قبيله طردوه راح الطائف تسعة ايام بيت بيت طرده الاطفال رضخوه بالحجاره ماشي بينزف عليه الصلاه والسلام ورفع ايده للسماء وقال اللهم اني أش أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي أنا يا رب ضعيف أنا يا رب ما أناش عارف أعمل إيه أنا يا رب ما أناش عارف أروح فين أنا مطرود من كل حتة أنا مرفوض من كل حتة وهواني على الناس محدش معايا محدش ساندني يا رب أنت رب المستضعفين وأنت ربي أنا ماليش غيرك إلى من تكلني سايبني لمين سايبني لمين أنا ماليش غيرك أنا ماليش باب غير بابك أنا ماليش رجاء غير في رحمتك أنا ماليش نصير غيرك إلى من تكلني قوم الليلة قوم الليلة وقفي من إيديه وقولي له إلى من تكلني قوم الليلة وقف بين ايديه وقول له الى من تكلني لو ضعت محدش هينقذني غيرك لو ضليت محدش هيهديني غيرك لو افتقرت محدش هيغنيني غيرك لو مرضت محدش هيشفيني غيرك الى من تكلني الى من تكلني ده شعار كل مؤمن لما قال له يا رب لما قال له سايبني لمين غيرك يا رب لما قال له يا رب ربنا عمل له ايه ربنا نزل له جبريل والبراق رفعوه سبع سماوات ربنا قال له اطلع يا محمد لو في الارض لو في الارض اهانوك شوف اهل السماء هيكرموك قد ايه لو في الارض ما عرفوش قيمتك شوف اهل السماوات عارفين قيمتك قد ايه لو انت ما انتش عارف قدرك في الدنيا اطلع في السماء وشوف قدرك لو في الارض ضاقوا بيك اطلع وشوف اهل السماء فرحانين بيك قد ايه اطلع شوف ملكك في الجنه اطلع شوف ملك امتك في الجنه اطلع اسجد في مكان ما حد سجد لله فيه في تاريخ البشريه اطلع يا محمد شوف تكريم ربك ليك اطلع يا محمد شوف جوائز الله للي بيعمل لدين الله لما قال يا رب ربنا رزقه اعجب رحله في تاريخ البشريه كلها لما سيدنا نوح قال يا رب معجزات يا جماعه كلمه يا رب دي عملت معجزات في التاريخ كلمه يا رب دي عملت اخطر اثار في تاريخيه وجغرافيه وسياسيه واقتصاديه في تاريخ البشريه كلها بس جحود البشر هو اللي مخليهم مش شايفين جحود البشر هو اللي مخليهم مش حاسين كلمة يا رب لما نوح قال يا رب لما قال رب إني مغلوب فانتصر أنا يا رب وحيد قدام أمة كفرة جحدة محاربة لدينك متمردة منتهكة لحرماتك أنا يا رب ما عدتش قادر أشوفك متعصى أنا يا رب ما عدتش قادر أشوف نعمك بيكفر بيها أنا يا رب ما عدتش قادر أشوفك بيجحد نعمك وبتنتهك حرماتك ربي إني مغلوب الضالين غلبوني غلبوني يا رب الفساد غلب الطاعة في الأرض يا رب ربي إني مغلوب فانتصر شوفوا ربنا عمل ايه بكلمة يا رب ففتحنا ابو فتح مين اللي فتح الله ابواب السماء تخيل ابواب السماء دي ايه يعني السماء دي كلها بمليارات النجوم والمجموعات اللي فيها ابواب السماء بماء منهمر زي الرصاص المنهمر من رشاشات بس رشاشات سمائيه بماء منهمر وفجرنا الارض وفجرنا الارض ربنا ما قالش وفجرنا عيون الارض لا وفجرنا الارض عيونا كان الارض كلها انفجرت القشره الارضيه وبقت عيون متفجره متفجره فالتقى الماء زي بالظبط القنابل الارضيه والقنابل السماويه التقت ونسفت اهل الباطل فالتقى الماء على امر قد قدر لما سيدنا نوح لقى الامواج بقت كالجبال جبال يا جماعه امواج جبال وهو ماشي على سفينه ذات الواح ودسر شويه خشب ومسامير شويه الخشب والمسامير هيعدوا الجبال دي ازاي قال ايه قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ربنا اللي هيمشيها لنا ربنا اللي هيوصلنا ربنا اللي هيرسينا ربنا اللي هينجينا ربنا اللي هيحفظنا ربنا اللي هيمدنا بعونه ومدده سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ازاي يا رب لانها بسم الله فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون يا اخواني اه لو نعرف ربنا وكرم ربنا وعطاء ربنا محدش عرفك حنان امك ولا حب ابوكي ولا انت محتاج انت ممكن تكتب دلوقتي كراسه كامله عن حنان الام وحب الاب رغم انك ما قريتش كتاب ليه عملتهم شفتهم شفت امك لما سهرت وانت تعبان شفت ابوك لما طلعت عينيه عشان يجيب لك مصاريف دراستك وتعليمك شفت امك وابوك وهم قاعدين مهمومين عشان يجيبوا لك فلوس جوازك شفت ابوك وهو بيضحي من اكله عشان اكلك شفت امك وهي محتاجه محتاجه فلوس لدواها وبت... وبت... مش عايزه تاخد دواء عشان تديك انت الفلوس ده ايه فانت عرفت لما عملتهم كذلك يا اخواني اللي ع... اللي هيعامل ربنا هيعرف ربنا لو كل كرب وقعت فيه قمت اتوضيت وصليت ركعتين وقلت يا رب على بابك يا رب معاك يا رب ساعتها هتعرف ربنا هتعرفي ربنا قادر قد ايه هتعرف ربنا سميع ليك قد ايه هتعرفي ربنا قريب قد ايه هتعرف ربنا مجيب قد ايه هتعرف ربنا رحيم قد ايه يا جماعه عايزين نعرف ربنا بمعامله ربنا مش ان احنا نقرا عنه ونسمع عنه عايزين نعرف ربنا ان كل كرب يمر علينا في حياتنا نقف على باب ربنا ونقول معاك يا رب ونشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لنا ايه لما لما سيدنا ايوب قال يا رب لما ايوب قال يا رب ايوب قال يا رب يا اخواني ربنا بيقول وايوب اذ نادى ربه اذ نادى شوف كلمه نادى شوف اللهفه اللي كانت في قلبه اللي خلت اللي جعلت الملك يقول نادى اذ نادى ربه ده مش نادى الله ده نادى ربه ده نادى مولاه اللي كل نعمه في حياته منه علاقه خاصه بين العبد ومولاه احساس باستشعار خاص زي سيدنا زكريا لما بيقول رب لا تذرني ما تسيبنيش يا رب هتسيبني يا رب ده احساس بعلاقه خاصه يا جماعه سيدنا سيدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر انا تعبان يا رب انا بتالم يا رب انا مريض يا رب انت عمرك عملتيها انت ممكن تسجدي وتقولي اشفيني يا رب انما مره حسيت بحنان ربنا لدرجه انك تقولي انا تعبانه يا رب انا بتالم يا رب انا يا رب انا محتاجها لك يا رب يا جماعه علاقه خاصه زي ما سيدنا داوود الايه اللي منسوبه ليه اصلح لي في ذريتي لي يعني عشان خاطري عشان خاطري من اجلي انت مره قلت يا رب عشان خاطري اعمل لي كذا يا رب من اجلي اعمل لي كذا يا جماعه ده استشعار علاقه خاصه استشعار حنان الملك سبحانه وتعالى استشعار صله خاصه بين العبد وبين مولاه وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر ضر ايه يا ايوب اللي مسك ضر ايه يا ايوب عندك تعب عندك الم يا ايوب لا انا يا رب انا يا رب كل الاراضي بتاعتي اتحرقت كل الاراضي اللي كنت املكها وكل اموالي ضاعت وكل الانعام اللي كانت عندي ماتت وكل ولادي ماتوا يا رب وبيتي اتهدم يا رب وكل اعضاء جسمي المرض صرف فيها من جوه ومن بره يا رب انا يا رب ده الكرب بتاعي وبقالي 18 سنه في المشكله دي يا رب لبث ايوب صحيح ابن حبان حديث صحيح لغيره لبث مكث ايوب في مرضه أو في ابتلائه ثمانية عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد كله بعد عنه كله خاف منه كله رفضه كله خاف من أيوب إلا رجلين من أصحابه كان يغدوان عليه ويروحان بيجروا بيزوروا كل يوم مرة الصبح ومرة بالليل وكان إذا ذهب إلى الخلاء ذهبت معه امرأته امرأته تنتظر بره ويدخل أيوب يقضي حاجته ويرجع يتسند عليها تاني فدخل مرة فإذا بقول الله ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يا أيوب جت لحظة الفرج يا أيوب جت لحظة تنزل الماء البارد على القلب الظامئ على الحلق المحترق من الابتلاء يا أيوب يا أيوب جت لحظة الفرج يا أيوب جت لحظة نصرة ومدد ربنا ليك ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب زوجته واقفة بره مستنياه ما جاش مستنياه ما خرجش بعد فترة خرج واحد راجل جميل بجمال سيدنا أيوب وقوة سيدنا أيوب وكل صفات سيدنا أيوب في زوجته بتبص للراجل اللي خارج قالت له قالت له أما رأيت عبد الله أيوب ذلك المبتلى أيوب المبتلى ما شفتوش والله ما كان أشبه به منك إذ كان سليما ده كان شبهك بالظبط لما كان سليم مش عارفة جوزها مش عارفه جوزها لما الفرج ينزل الناس ما تعرفكش فلان فلان ده اللي كان امبارح في المشكله ده ايه والهم راكبه فلان فلانه ده ايه اللي بالفرح ده ايه وبالسعاده ده ايه وبالعز ده وبالرفعه دي فلانه اللي كانت امبارح في الازمه ده ايه والمشكله ده ايه فلان الناس ما تعرفكش من كتر فرج ربنا من كتر عطاء ربنا ليك من كتر فتح ربنا عليك اما رايت عبد الله ايوب ذلك المبتلى والله ما كان أشبه به منك إذ كان سليما فقال لها أنا أيوب أنا أيوب فرج ربنا جه في لحظة يا كل يائس يا كل محبط يا كل واحد مستني الفرج يا كل واحدة مستنية فرج من ربنا يا كل مبتلى يا كل مكروب يا كل مريض فرج ربنا بيجي في لحظة أيوب قال يا رب ربنا فرج له كربه قعد له امواله قعد له اولاده قعد له ثروته قعد له زراعته قعد له صحته عفى له بدنه اصلح له كل شيء في حياته في لحظه في لحظه حتى ربنا يقول فكشفنا فكشفنا عنه فكشفنا عنه ضره وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا لا فكشفنا ما به من ضر المفسرين يقولوا فكشفنا زي واحد كان متغطي ببطانيه واتشالت في لحظه رغم ان الامراض المزمنه ما بتروحش بالطريقه دي الله قادر يا اخواني الله قادر الله قادر عايزين نقف على باب ربنا ونقول معاك يا رب بعد ما عرفنا طريقك مش هنسيبك يا رب انت كنزنا انت زادنا انت سلاحنا اللي بنواجه بيه كل شيء في حياتنا انت حصننا انت وجهتنا انت املنا انت ملاذنا يا رب معاك يا رب ما عدناش هنسيبك ما تسيبناش يا رب ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا مش هنودع طريقك ما نقدرش نستغنى عنك يا رب لما زكريا قال يا رب ربنا عمل له ايه لما سيدنا زكريا قال يا رب ربنا عمل ايه لسيدنا زكريا يا اخواني لما زكريا قال يا رب تخيلوا وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا انا وحيد يا رب مين يشيل الدين من بعدي مين يشيل الدعوه لو رحنا لكونسولتو من اكبر دكاتره العالم في النساء والولاده والعقم وال... و... وكل ده واطفال الانابيب والحقن المجهري و... وجبناهم كلهم بكل الامكانيات الحديثه والقديمه وقلنا لهم يا جماعه الملف ده ولو سمحتم عايزينكم تدرسوه لنا اه, آه سن الزوجه كام سنه 80 90 سنه 90 سنه ده ده خلاص اصلا ده لا ينفع لحقن مجهري ولا ينفع اي حاجه اصلا خلاص طب والزوج يمكن يكون الزوج 90 100 سنه انتوا بتتكلموا في ايه طب والتاريخ المرضي بتاع الحاله لا ده ما فيش اصلا خلف قبل كده ده عقيمه ده لا هي بتخلف ولا هو بيخلف انتوا بتتكلموا في ايه مستحيل كل البشر كل الدكاتره اكبر اطباء العالم عبر التاريخ ليوم القيامه هيقولوا مستحيل خلاص انتهت سبحان الملك سبحان الخالق سبحان القادر سبحان الخلاق العليم وزكريا إذ نادى ربه هو عارف ربنا عارف قدرة ربنا من الآيات العجيبة أوي يا جماعة في أول سورة مريم ربنا يقول إذ نادى ربه نداء خفيا دايما يعني لما بتتشرح يتقال نداء خفيا لأنه خايف إنه يتقال عليه حاجة واحد عنده 100 سنة وبيقول يا رب هيقولوا إيه ده بيقول ولد بعد ما بقى عنده كل السن ده ولكن يا جماعة في ما في معنى تاني رهيب يا جماعة عارفين إيه سيدنا زكريا مش خايف يتقال عليه حاجة أمال إيه خايف ان ربنا اللي يتقال عليه شيء لما يتقال زكريا دعا ربنا وربنا ما استجابش خايف ان يكون حكمة ربنا ورحمة ربنا بيه انه لا يفرج هذا الكرب فلما لا يفرج الكرب ولما لا يعطى الولد يساء الظن بالله خايف خايف ان كلمة تتقال على حبيبه خايف ان كلمة ما يستحملش كلمة تتقال على حبيبه يا جماعة لما المشاعر دي سكنت قلوبهم ربنا اداهم المعجزات ربنا عاملهم بلا اسباب يا أمة محمد يا أمة اليقين يا أمة القرآن يا أمة يا الأمة اللي كتابها مليان القصص دي والمعاني دي يا أمة محمد فين يقينك فين يقينك بالله فين إيمانك بالله فين الينابيع الإيمانية المتفجرة من قلوب أمة محمد مش إحنا اللي بيحصل ده الوقت يا جماعة المفروض إيماننا يبقى أعلى من كده وثقتنا في الله تبقى أعلى من كده واليقين بأن ربنا وحده هو المهيمن على كل مقدرات أمور- أمورنا أعلى من كده له مقاليد السماوات والأرض قال لك يعني إيه مقاليد قال لك من القلادة القلادة اللي بتحيط بالعنق زي السلسلة يعني ربنا محيط بكل الأمور ربنا محيط بكل شيء في السماوات والأرض لما زكريا قال يا رب ربنا اداله من خزائنه سيدنا يحيى بركعتين بركعتين وهو بيصلي بركعتين زكريا خد يحيى من خزائن الله بركعتين يا أمة محمد بأم يا أمة محمد سبحان الله فلنعم المجيبون ده الشعار الاول الشعار الاول اللي معانا الليله يا جماعه الشعار الاول ان لما قلبك يتعلق بالله خلاص انت وصلت للفرج ابشري يا اللي قلبك خلاص كله بقى مع ربنا يا جماعه هي الموضوع بسيط بسيط خالص ان احنا قلوبنا ما تبقاش غير معاه قلوبنا تتعلق بيه ثقي فيه ثقي فيه يا بنتي ثق في الله ال- اللي قال 99% من اوراق القضيه بايد امريكا لا والله 100% بايدك يا رب 100% من اوراق القضيه بايدك انت وحدك يا ملك الكون الشعار الثاني وان من شيء الا عندنا خزائنه وان من شيء الا عندنا خزائنه رايحين فين ربنا بيقول للبشر رايحين فين عندنا انت بتجري فين انتوا عاملين زي اللي بقى اشتروا الترماي اللي اشتروا الترماي بنضحك عليهم ليه هو حد يشتري الترماي ليه يعني هو في حد يملك الترماي هو بتاع حد من الشعب طب وانت هو في حد يملك شفائك هو في حد يملك جوازك هو في حد يملك رزقك هو في حد يملك سعادتك هو في حد يملك فلانه اللي انت نفسك تتجوزها وفي حد يملك يا جماعه ده كل ده ملك ربنا وحده بيده الملك لما اقول لك الموضوع ده بايدي بيده الملك سبحانه وتعالى محدش يملك كده غير ربنا انتوا اشتريتوا الترماي ليه كل واحد منكم جرى على حد عشان يحقق له مناه كل حاجه بايد الملك وحده وان من شيء الا عندنا عندنا خزائن انتوا رايحين فين بتجروا على باب مين واقفين على باب مين سايبين مين وبتجروا على مين وان من شيء الا عندنا خزائنه شوفي قول الله وعلى الثلاثه اللي تخلفوا في غزوة تبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأرض بقت عاملة زي القبر اللي ضاق حتى اختلفت أضلاعهم الأرض بقت سجن محاصرهم وضاقت عليهم أنفسهم نفوسهم ضاقت عليهم ما عادش حاجة لها طعم ما عادوش حاسين بطعم حاجة الدنيا اسودت الذنوب قفلت كل سكة وكل منفذ وكل مخرج وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه لما جه الاحساس ده لما جه احساس ان ماليش غيرك ماليش غيرك مفيش فرج غير من عندك لو ما انقذتنيش انا ضعت يا رب لو ما نجدتنيش انا ضعت يا رب لما الاحساس ده جه خلاص الفرج جه خلاص ايه التوبه نزلت خلاص التكريم رجع خلاص يا جماعه اهو ده الاحساس اللي لو جه في قلبك يا كل مكروب اللي لو جه في قلبك يا اللي قاعد دلوقتي وخايف من بعد رمضان هعمل ايه وواجه الشيطان بعد فك السلسله ازاي وواجه المعاصي ازاي اللي لو جه في قلبك اللي ملتزمه جديده وخايفه اثبت ازاي اللي لو جه في قلبك يا كل واحد مكروب يا كل واحد خايف من الجامعه اللي هتفتح بعد اسبوعين اعمل ايه في عصر الشهوات والفتن الاحساس ده لو جه في قلبك خلاص الله قادر الله يحميني الله سبحانه وتعالى بحصنه وبكرمه وبحفظه سبحانه وتعالى لما يجي احساس ان ماليش غيرك مفيش غيرك معاك يا رب معاك يا رب هي دي الكلمة اللي عايزين نكتبها في قلوبنا وفي أوضنا وعلى شققنا وفي كل مكان معاك يا رب خلاص قرار نهائي أنا أشهرت إفلاسي أشهرت إفلاسي وأشهرت إفلاس كل الأسباب وعرفت إن الغني الوحيد هو أنت يا رب أنا مش هسيبك يا رب أنا مش هرجع عن طريقك أنا بعد ما عرفتك وعرفت قدرتك وعظمتك وجلالك مش هض... مش هخسر مش هخسر قدرة ربنا في حياتي مش هخسر معية ربنا في حياتي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الشعار الثالث ليس لها من دون الله كاشفة الله كم مرة وقعت في كرب وعرفت ان ليس لها من دون الله كاشفة كم مرة وقعت في كرب وعرفت انه الوحيد الوحيد اللي يملك انه يفرج الكرب الوحيد اللي يملك انه يزيل الهم والغم الوحيد ربنا سبحانه وتعالى ليس لها من دون الله كاشفة في مواقف هتقع فيها في حياتك لا يمكن حد هينقذك فيها غيره في مواقف وكروبات هتلاقيها في حياتك لا يمكن حد هينقذك فيها غيره ساعات يا جماعة تلاقوا الدنيا قفلت الكروبات أحاطت ليه ربنا بيقول شوف الأسباب اتفضحت قدامك عشان لما يجي الفرج تعرف انه مش من عند حد غيري لما الواحد يفتكر قصة حياته يا جماعة والله يا جماعة سبحان الله مين اللي رتب لك الموقف الفلاني ومين اللي رتب لك الموضوع الفلاني ومين اللي رتب لك قصه التزامك اصلا ومين اللي رتب لك ال- الشيخ الفلاني انك تتعرف عليه وتطلب علم بسببه ومين اللي نجاك من المأزق الفلاني ومين ومين يا اخواني احنا صناعه ربانيه صناعه يقول لك فلان امريكا اللي صنعته احنا صناعه ربانيه يا جماعه لما اقرا سوره يوسف قصه سيدنا يوسف اقول ياه كأن ربنا سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى زي واحد عمل عربية م- مذهلة مذهلة وقام عارضها كده وقال للناس شوفوا العربية دي أنا اللي عملتها وأنا الوحيد اللي أقدر أعملها ولا يمكن حد يقدر يعملها غيري اللي عايز عربية زي دي يجي لنا وأنا اللي أعملها له ولله المثل الأعلى يوسف اللي اضطرب اللي كل حربه اللي القريب والغريب ظلمه اللي اترمى في الجب واترمى في السجن واتظلم واتهم في شرفه يوسف اللي بقى الوزير الملك يوسف اللي بقى النبي يوسف ساكن الفردوس الاعلى عليه الصلاه والسلام يوسف يوسف اللي رفع في الدنيا وفي الاخره وفي الدين يوسف شفتم عايزين انا اللي اقدر ان انا ارفعك من كده لكده لو ابوك عايز يخليك وزير يدخلك سياسه واقتصاد ويدفع لك ملايين آه، يعني هدايا و- وي- وتبقى سفير وتتشرب لك 20 30 سنه في البلاد الاول في السفارات ولما يبقى عندك 70 شنه بقى ممكن يخلوك وزير ساعتها ولا حاجه انما لو ربنا يريد انك تبقى وزير امبارح كنت في السجن النهارده بقيت وزير كان ربنا بيقول شوفوا انا اللي اقدر ارتب لك بحيث ان ارفعك للقمه في الدنيا وفي الاخره عايزين تترفعوا كده تعالوا لي انا انا اللي اقدر اقفوا على باب انا خلوك مع خلوكم معايا طول حياتي ليس لها من دون الله كاشفه في مواقف هتمر بيها في حياتك ما حدش هينقذك غير ربنا اقول لكم موقف منهم موقف بيحصل في موقف رهيب يوم القيامه لما يظل الناس 40 سنة هيموتوا من الحر هيموتوا من العطش هيموتوا من الزحام هيموتوا من الرعب هيموتوا من الانتظار مش عارفين يعملوا ايه فيقولوا ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ما قد بلغنا هلم بنا إلى أحد يشفع لنا تعالوا نشوف حد يشفع لنا تعالوا نشوف حد يشفع عند ربنا من الكرب اللي احنا فيه من المآسي اللي احنا فيها هلم بنا إلى آدم يا آدم يا أبانا ألا ترى ما قد بلغنا ألا ترى ما نحن فيه فيقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى غيري نروح لفين اذهبوا إلى نوح سيدنا آدم يعني مش هتغيثنا في الموقف ده يروحوا لنوح يا نوح ألا ترى ما قد بلغنا ألا ترى ما نحن فيه يا رب يا رب يا جماعة زي اللي كان ماشي في الشارع زي اللي كان بيطوف حوالين الكعبة وبيقول يا رب إن حالي كما ترى فانظر ماذا ترى يا رب أنت اللي عليم بحالي يا رب أنت اللي عليم زي الرجل اللي كان ما بينجبش واحد من من الناس يعني قعد ي- يغيره بابن من أبنائه والعياذ بالله في ناس قلوبها سودة والعياذ بالله مشي في الشارع بعدها يبكي وهو الراجل كان بيقول له وهو بيوريه ابنه ابنه بيقول له تعرف تجيب عيل زي ده وده يعني ما يعرفش هو عقيم بقاله كذا سنه هو وزوجته مشي في الشارع بعدها يبكي ويقول يا رب انا ما اعرفش انا ما اقدرش انما انت تقدر وربنا رزقه بعدها فورا بابن سبحان الله العظيم الله قادر يا جماعه الله قادر سبحانه وتعالى الله قادر زي ال يعني ال المراه البسيطه اللي كانت يعني بتخدم في بيت احد النساء عشر سنين هذه المراه المراه الخادمه ما كانش عندها اولاد ما بتنجبش المراه الثانيه كان عندها اولاد وكانت تخاف عليها من الحسد جدا تخبي اولادها منها رغم انها في بيتهم على طول تخبي اولادها منها بعد عشر سنين يعني بنت من بناتها داخله فقالت لها امسكيها يعني ايه بتجري على الخادمه قالت لها خلاص امسكيها فالخادمه ساعتها صابت عليها نفسها وقعدت تبكي قالت لها بعد عشر سنين جايه تقولي لي امسكيها مش عايزه امسك حد من ولادك وقعدت تبكي ربنا بعدها باسابيع ربنا رزقها حمل واولادها واولاد الله قادر الله قادر ليس لها من دون الله كاشفة الله قادر يجروا بعدها على سيدنا نوح يوم القيامة يا نوح ألا ترى ما قد بلغنا ألا ترى ما نحن فيه يقول لهم اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم يا إبراهيم ألا ترى ما قد بلغنا ألا ترى ما نحن فيه هيتجننوا من الحر هيتجننوا من العرق هيتجننوا من الزحام والكرب اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى يا موسى ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اذهبوا إلى عيسى يا عيسى احنا لفينا نقوم يوم القيامة كله ألا ترى ما قد بلغنا ألا ترى ما نحن فيه اذهبوا إلى غيري يا إخواني حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شفيع الخلائق ربنا يقول له إيه سيدنا محمد بيقول فيؤذن لي أن أشفع فيحد لي حدا في النار يعني برضه حتى سيدنا محمد له حدود يحد لي حدا امال بعد كده طب واللي بعد الحد دول يعملوا ايه ويروحوا فين ومين يغيثهم ومين ينقذهم فيقول الله شفع الانبياء وشفع المرسلون وشفع النبيون وشفعت الملائكه وشفع الصالحون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيغاث هؤلاء بالله سبحانه وتعالى ليس لها من دون الله كاشفه الشعار يا اخواني اللي لازم يتحفر في قلب كل واحد مننا الشعار اللي لازم يتحفر في قلب كل واحد مننا انا بك واليك الكلمه اللي كل ما من كتر ب... يا جماعه الكلمه الرهيبه اللي الواحد بيتعمد يقولها في اول كل حلقه انا بك واليك انا بيك انا من غيرك ضايع يا رب انا من غيرك انت الوحيد اللي ممكن تغثني في اي كرب يا رب لما مريم اتهمت في شرفها مين اللي انقذها ربنا انطق لها غلام في المهد معجزة يا جماعة معجزة ربنا بيصنع معجزات لأوليائه بعد كل ده احنا ماسكين نفسنا ازاي ما بننطلقش لربنا ازاي ما بنقولش معاك يا رب ازاي لما يا اخواني لما السيدة مريم اتهمت في شرفها مين اللي اغاثها الله سبحانه وتعالى الله طالب الثانويه العامه اللي عنده شهامه ومروءه وكان قاعد في احد البرامج في احد البرامج وهو رايح امتحان من الامتحانات ومتفوق وبيجاوب يلاقي بنت بعض الشباب يعني بيعتدي عليها بعض الشباب بيأذيها يدخل ويحاول انه يدافع عنها تهرب هي ويمسكوه يضربوه علقه لحد ما يسقط مخشيا عليه يصحى بعد ما الامتحان ميعاده راح ما يقدرش يعمل حاجه ولا يقدر يواجه اهله يروح البيت بعد ميعاد الامتحان وما يقولش حاجه ويقعد يذاكر ويكمل يفاجئ ان يوم النتيجه انه جايب مجموع يؤهله الكليه من كليات القمه وكان بعت يسال انا رزقي ده حلال ولا مش حلال يا اخواني اشمعنى الورقه دي من كل الورق اللي يحصل فيها الغلطه اشمعنى يا اخواني اشمعنى الله قادر والمعجزات اللي حصلت لعباد الله الصالحين اعظم واعظم واعظم ربنا بيرسل رسائل لعباده يقول لهم من غيري هتضيعوا الكون كله من غير ربنا يضيع يا جماعه لما سال بني اسرائيل موسى يا موسى هل ينام ربك ربنا اوحى لموسى يا موسى امسك قارورتين ولا تنم افضل واقف بيهم سيدنا موسى بعد شويه كان هيقع بنص الليل وقع وانكسرت القارورتين يا موسى لو كنت انام لسقطت السماوات لو كنت انام لسقطت السماوات لو كنت انام لسقطت السماوات كما سقطت القارورتان يا موسى سبحان الله يا جماعه من غير ربنا ياما تعرضنا لمواقف كنا هنضيع من غيرك يا رب ياما تعرضنا ما انتش فاكره ما انتش فاكر ما انتوش فاكرين مهالك كنتوا هتضيعوا فيها من غير ربنا والله يا اخواني مره من المرات وقريبه مش بعيده كنت راجع يعني من حلقه من احد الحلقات وانا راجع من الحلقه يعني الكلام ده من شهور سبحان الله وانا راجع من الحلقه ويعني الاخ اللي كان المفروض يجي لي بالعربيه العربيه عطلت في الطريق والمفروض كان يجي لي عشان اروح بقى المنصوره سفر ساعتين ويعني لما عرفت ان العربيه عطلت ضاق صدري ضيق رهيب رهيب المفروض ان احنا نوصل على الفجر المنصوره ولا حاجه وما اعرفش عملت ايه انا يعني اصرفت على الاخوه اللي كانوا معايا وقعدت يعني اتهمهم بالتقصير واتهمهم بعدم الجديه واتهمهم بعدم الرجوله وعدم تقدير المواقف والمفروض الواحد تعبان والمفروض ان احنا على سفر انا ما اعرفش وكنا تاني يوم صيام سفر يعني فطر سحرنا قبل الفجر بدقايق في الشارع في مدينه الانتاج عما العربيه اتصلحت وجت بعد الفجر انطلقنا وصلنا على 9 الصبح كده ولا حاجه سبحان الله كان المفروض نبقى في بيتنا من 3 4 الفجر ولا حاجه وصلنا على 9 الصبح انا فاكر والله يا اخواني بفتح باب الشقه وداخل لقيت ريحه غاز ماليه الشقه بصوره ريحه غاز غاز متسرب ما فكرتش جريت فورا على البوتاجاز لقيت كل عيون البوتاجاز مفتوحه حد من احبابنا اللي كانوا عندنا احبابنا جدا جدا يعني وقرايبنا جدا كان يعني ايه حب ان هو يعمل خدمه وينظف البوتاجاز قبل ما يمشي قام فاتح وهو بينظف البوتاجاز فتح كل الفتحات بتاعه البوتاجاز على العكس الا يمكن فتحه واحده بس كله على العكس ودخلت زوجتي والاولاد واولادي يناموا والبنات يناموا وهم مش حاسين باي حاجه يعني ما هماش حاسين يعني الغاز في اوله ناموا لو انا قلت سبحان الله لو انا كنت جيت الحمد لله يعني ربنا ستر ويعني لحقتهم بفضل الله قلت لو انا كنت جيت الساعه 2 او 3 والبوتاجاز ده اتغسل الفجر قلت سبحان الله كان كلنا نمنا كان ممكن كلنا نمنا وكلنا خلاص ما صحناش تاني سبحان الله ربنا يقدر ان انا اجي في الميعاد ده عشان ربنا يعني ينقذنا سبحان الله يا اخوان الواحد بيتذكر مواقف كتير لولا ربنا كان الواحد هلك او الواحد كان متضايق والعربيه اتاخرت ولولا العربيه اتاخرت كان سبحان الله العظيم يا اخواني الله ربنا كبير ربنا عظيم كم مرة انقذك وكم مرة لسه هينقذك وكم مرة حفظك وكم مرة سترك وكم مرة نجانا يا اخواني سبحان الله العظيم كم مرة ولكن أكثر الناس لا يشكرون احنا ما بنشكرش احنا ما بنفتكرش نعم ربنا ما بنفتكرش كرم ربنا معانا ما بنفتكرش كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا الوحيد الوحيد أنا بك أنا بيك أنت يا رب انا ماليش غيرك انت الوحيد اللي تملك لي كل شيء الوحيد اللي يملك لك السعاده الراجل الامريكي اللي حاول ينتحر 16 مره صاحب مؤسسه وصاحب اموال طائله حاول ينتحر 16 مره وال16 مره فشلوا شاف موظف من الموظفين عنده وهو بيتوضى اتجنن قال له انا عمري ما شفتك تعيس انا عمري انت فقير وعلى قدك انت انت بتعمل ايه انت سعيد ليه سعيد لي يا جماعه تخيلوا الالم بتاع اللي بيجي له فشل كبدي او فشل كلوي امال اللي يجي له فشل روحي المه قد ايه انتوا مش متخيلين نعمه ربنا علينا بالقران مخلينا ما احناش حاسين الناس دي عايشه في عذاب قد ايه عايشه في شقاء قد ايه عايشه في تعاسه قد ايه ومسؤوليتنا ان احنا ننقذهم قال له انت سعيد ازاي قال له سعيد لان انا مسلم سعيد بالله سعيد بالصلاه قال له يعني انا لو اسلمت وصليت ابقى سعيد انا كمان قال له ايوه هتبقى سعيد الراجل اسلم وتوضى وصلى اول ما صلى قال له انا حاسس بسعاده عمري ما حسيت زيها في عمري كله ولا في حياتي كلها السعاده يا اخواني الوحيد اللي يقدر يسعدك الوحيد اللي يقدر يسعدك يا جماعه حل مشاكلنا كلها مع الله سبحانه وتعالى عند الله خدعوكي خدعوك اللي قالوا لك انك ممكن تتجوز بمعصيته خدعوك اللي قال لك انك ممكن ترزق وتغتنم بمعصيته خدعوك اللي قال اللي قالوا لك انك ممكن تشفى بسحر ولا بكهانه ولا ولا بالالتجاء خدعوكم يا جماعه خدعونا لما ما صدقناش وعود الرحمن وصدقنا وعود الشيطان لما ربنا قال لنا الطاعه هي اللي فيها الشفاء والنجاه والحفظ والنصره والرفعه والمعيه والزواج والرزق وهم قالوا لنا لا والشياطين قالت لنا لا المعصيه هي اللي فيها كل ده صدقنا صدقنا الشيطان صدقنا وعود الشيطان ووعدتكم فاخلفتكم طلعت كلها وعود كذب يا جماعه كسبنا ايه المجتمع بتاعنا كسب ايه صدقنا وعود الشيطان الكل بيعصي ربنا ومعتقد ده معتقد ان المعصيه فيها الرزق وده معتقد ان المعصيه فيها الجواز وده معتقد ان المعصيه اللي هتخلي بنته تتجوز وده معتقد ان المعصيه فيها السعاده وده معتقد ان المعصيه فيها المال وده معتقد ان المعصيه فيها النجاه ما صدقناش ربنا ليه ليه ليه ما صدقناش ربنا ليه صدقنا الشيطان ان المعصيه هي اللي فيها كل ده اهو كل حاجه راحت الرزق وبيروح الرزق وبيروح بقينا من ابأس دول العالم في احصائيات الامم المتحده الرزق وبيروح السعاده وبتروح كل معاني المعاني الجميله اللي ديننا اداها لنا بتروح مننا لان احنا ما صدقناش ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي يملك السعاده الوحيد اللي تبقى انت بترتب انك تعصيه وهو بيرتب انه يهديك الشاب الخليجي اللي سافر اوروبا وهو ناوي يسود الدنيا ويطين الدنيا نزل من الطياره جاله الام راح المستشفى عملوا اشعه قالوا له عندك سرطان طبعا سرطان تاب لربنا و- وعاهد ربنا وندم وبكى و- بعد ايام بيعملوا له اشعه تانية قالوا له لا الاشعه الاولانيه كانت غلط القراءه غلط انت ما عندكش حاجه ولكن بعد ما كان تاب وتوجه الى الله ربنا انقذه من كوارث كان هيعملها بالفلوس اللي كانت معاه ولكن شوف نازل ناوي على ايه وربنا بيرتب له ايه الوحيد اللي ما يسيبكش الوحيد اللي ما يتخلاش عنك الوحيد اللي ما يضيعكش الوحيد اللي رحمته وسعت كل ذنوبك وكل اخطائك وكل عيوبك وكل جهلاتك وكل حمقاتك الوحيد سبحانه وتعالى انا بك واليك انا بك واليك الشعار اللي بعد كده قلنا فلنعم المجيبون لما قالوا يا رب ربنا عمل لهم ايه لما قالوا يا رب المعجزات التاريخية اللي حصلت بسبب كلمة يا رب تغيرات مجرى التاريخ تغيرات مجاري حروب وسياسة واقتصاد وعروش وممالك بسبب كلمة يا رب بسبب كلمة يا رب فلنعم المجيبون الشعار اللي بعد كده وإن من شيء إلا عندنا عندنا عندنا خزائنه رايحين فين يا غلابة رايحين فين عاملين زي جحا اللي فلوسه وقعت في حتة راح يدور عليها في حتة تانية يا جماعة مش هنا احنا بندور على السعادة في مكان تاني احنا بندور على أحلامنا وطموحاتنا في مكان تاني هي عند الملك سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه اشترينا الترماي ليه يا أمة محمد اشترينا الترماي وصدقنا إن في عبيد هي اللي تملك سعادتنا ورزقنا ليه يا أمة محمد صدقنا إبليس صدقنا أكبر نصاب في التاريخ وما صدقناش ربنا آه لو صدقنا إن الطاعة هي سر الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الطاعة هي سر الفلاح في الأمة كلها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الشعار الثالث الشعار الثالث ليس لها من دون الله كاشفة في مشاكل كتير قوي في دنيتنا وآخرتنا محدش هيغثنا فيها غير ربنا ولا حد هيبقى معانا غير ربنا الشعار الرابع أنا بك وإليك أنا بك يا رب أنا صنعتك يا رب انا ما حدش هيصنعني غيرك ما حدش هيرفعني غيرك ما حدش هينفعني غيرك الشعار الاخير معانا رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب اني بياكد شايفين المشاعر طب ما ربنا يعلم هو المشاعر اللي جواه اني اني لما انزلت الي انت يا ما عودتني على فضلك وكرمك يا ما يا رب غرقت في فضلك وكرمك لما انزلت الي عشان انا يا رب يا ما اكرمتني يا ما اعطيتني يا رب لما انزلت الي من خير فقير انا فقير لخيرك فقير لفضلك فقير لعطائك انا موقن ان الفرج نزل يا رب وصل لي الفرج لحد عندي يا رب رب اني لما انزلت الي من خير فقير هو الوحيد اللي يقدر يرزقك سبحانه وتعالى احد يعني اساتذتنا من الاطباء ويعني كان بيحكي لي بيقول انه بعد ما اتخرج بعد ما اتخرج وهو على قد حاله يعني بقى لسه على قد حاله في بدايه حياته في مديريه الصحه حولوه على بلد من البلاد البعيده اللي بيسافر لها في ساعتين ولا حاجه فضاق زرعا وقال انا اروح استلم العمل وما عدتش رايح تاني و- واتخنق من هذا الوضع بيقول راح لقى يعني وكيل الوزاره اللي هناك او المسؤول اللي هناك يعني اول ما راح استقبله بحفاوه وقال له انت تفضل معانا هنا واحنا عندنا عياده مكان الدكتور اللي قبلك العياده محتاجه تجهز ب 4000 جنيه 2000 جنيه هم سلف مني سبحان الله في ناس طيبه في ناس طيبه يعني ده واحد ساعد شاب بعد كده في كل حياته و2000 جنيه يتصرف فيهم انت بيقول واحنا بنعلق اليفط وبنعلق اللمط بتاعه العياده كان العيانين واقفين على السلم مستنيين فتحه العياده بيقول ايامها ايامها ده من زمان يا جماعه ده من سنين يعني ده هو واولاده ما شاء الله دلوقتي متجوزين ومخلفين بفضل الله بيقول بيقول بقيت اكسب كل يوم 1000 جنيه كل يوم لدرجه ان زوجته شكت ان الرزق ده حلال ولا ايه بيجيب الفلوس منين ركبت ونزلت تعمل كبسه عليه تشوف يعني هو فعلا العيانين عنده للدرجه دي ولا لا سبحان الله وان رب اني لما انزلت الي من خير فقير الله قادر يا جماعه الله قادر يرزقك الله قادر يرزقك يا جماعه الله قادر على قد يقينك بالله عندك كم سنة عندك 100 سنة يرزقك زوج وأولاد وسعادة يرزقك الله قادر ولله المثل الأعلى زي اللي يقول له رخصة عربيتي راحت يقول له طب أنا قريبي وزير يقول له يعني يعرف يجيبها يقول له بقول لك وزير يعني يعرف يا إلهي يا جماعة فقدنا الثقة في الله يا جماعة ما ضعناش غير لما ما عرفناش ربنا يقدر يعمل لنا إيه نفسي ربنا يمن عليا وعلى على كل دعاء ونعمل سلسلة من هو الله من هو الله ايه قدرة ربنا ايه رحمة ربنا ايه غنى ربنا ايه قوة ربنا ايه صفات ربنا سبحانه وتعالى الأمة دي ما اتضربتش غير لما اتضربت في ثقتها في قدرة الله أعلم أن الله على كل شيء قدير قالها عزير عزير قالها فلما تبين له لما عرف جلال ربنا وقدرة ربنا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير دفع 100 سنة من عمره عشان يوصل للكلمة دي لو الدعاء لو العلماء فضلوا 100 سنة يفنوا حياتهم وأصواتهم وطاقتهم في إن هم يعرفوا الأمة بس قدرة الله وفي النهاية الأمة كلها قالت نعلم أن الله على كل شيء قدير احنا كسبانين يا جماعة عزير دفع دفع 100 سنة من عمره أماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام شوف الدرس بقى يا عزير فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 100 سنة ما غيرهمش وانظر إلى حمارك شوف هو بيبعث وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة شوف قدرة الملك يا عزير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير دفع 100 سنة من حياته تمن الكلمة دي ندفع عمرنا كله تمن ان اليقين في قدرة الله يجي في قلوب أمة محمد لو اليقين في قدرة الله جه من المناظر اللي اللي بتفتت قلب الواحد منظر موجود في اعلانات كتير قوي قوي قوي يجيبوا لك منظر ايد واحد كده في ايده كبشة طين ونبتة خضراء طالعة من الكبشة دي المنظر ده يا اخواني ياه قدرة الخلاق العليم اللي طلع من الطين الميت النبات الحي الله قادر اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها الله قادر يحيي قلوبنا الله قادر يحيي قلوبنا باليقين بقدرته سبحانه وتعالى ده المعنى اللي لو دخل قلوبنا امة محمد خلاص خلاص وصلنا ده المعنى اللي كل واحد منكم هيدخل قلبه كربه فرج فرج هي مسألة وقت بس بحكمة ربنا كربه هيفرج قد ايه ده المعنى اللي هيغير حياة الأمة كلها ده المعنى اللي هيغير حياة كل واحد مننا يا جماعة باقي خمس أيام على نهاية رمضان أو أربع أيام اجروا بقى على الاعتكاف اجروا بقى على بيوت ربنا المعنى ده يا جماعة يعني سبحان الله العظيم أنا شايف إنه معنى يعني أخطر معنى ممكن نتكلم عنه المعنى اللي ما عدتوش محتاجين تسمعوا حاجة بعده ما عدتوش محتاجين تسمعوا شيء بعده خلاص بقى اجروا على بيت ربنا قولوا يا رب قولوا يا رب معاك يا رب على بابك يا رب خلاص اللي المعنى ده هيدخل قلبه معنى قدرة الله وجلال الله وغنى الله وقدرة الله وقوة الله ورحمة الله خلاص ما عادش محتاج مخلوق عاد محتاج انه يقف بين ايديه ويصرخ ويستغيث ويقول يا رب يا رب مشكلتي حلها عندك يا رب كربي تفرجه بايدك يا رب احلامي وطموحاتي كلها في خزائنك يا رب انت الوحيد اللي تملك مقدرات اموري وتملك مقدرات مستقبلي يا رب قومي وقولي يا رب ما تيأسيش ما تقنطش قوم وقول يا رب اجروا على الجامع بقى يا جماعه الاربع ايام الباقيين دول نجري كلنا على الجامع بقى كفايه كلام كفايه كلام نقول يا رب قلوبنا تتشحن بعظمه ربنا وزي ما بقول لكم النصيحه العظيمه النصيحة الخطيرة نصيحة نصيحة انك انت وانت بتقرا القرآن اي آية عن الله عن صفة من صفات الله كرريها عشر مرات كررها خمس مرات قوم وروح وتعالى ويجي وهتشوف الثمر على قلبك اللي هيوصل للمعنى ده هو ده اللي في رحلة اقبلني يا رب بعد المرحلة الأولى مرحلة اليقظة إنك تفوق وتفهم إن خلاص القطر هيفوت بعد كده المرحلة الثانية مرحلة مواجهة النفس جاهز تموت جاهزه تتحاسبي مرحله مواجهه النفس مرحله الاعتراف ان احنا كده وحشين وضايعين ولازم نغير كل حاجه بعد كده دخلنا في المرحله الثالثه مرحله حرق السفن مرحله سفينه المسلسلات اللي لازم تتحرق سفينه التبرج لانك غاليه لازم تحرقي السفينه دي من حياتك سفينه عقوق الوالدين والتنكر للاعظم ناس لهم فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى ولسه في ياما سفن لازم تتحرق في حياتنا وان كان رمضان محدود بنتكلم على قد الحدود بتاعه رمضان رمضان سفينة الاختلاط سفينة ال- التبرج سفينة النت لسه ياما هنتكلم ان شاء الله باذن الله ان ربنا احيانا ما تبقى من اعمارنا ان شاء الله بعد كده دخلنا في المرحله الرابعه مرحله عذرا عرفت ربي حب الله والفرح بالله والشوق الى الله وخشيه الله والافتقار الى الله والوقوف على باب الله النهارده يا جماعه يعني نقدر نقول انها مرحله حمد لله على السلامه مرحله حمد لله على السلامه مرحله ان احنا خلاص عرفنا ان كل حاجه بايد ربنا ما عدناش خايفين الراجل اللي كان جاي من المطار جاي معاه اجهزه و... يا عم هتدفع جمارك دي كلها ازاي قريبي في المطار ينزل يلاقي قريبه مات انما احنا ربنا حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى احنا معاك يا رب مش هنسيب طريقك يا رب بعد ما عرفنا طريقك مش هنسيبك يا رب حمد لله على السلامة حمد لله على السلامة يا كل واحد سكن في قلبه كلمة يا رب حمد لله على السلامة يا كل واحد عارف ان ملوش غير ربنا حمد لله على السلامة يا كل واحد بأشعار حياته معاك يا رب لانك خلاص انت الوقت خلاص مع ربنا وربنا مش هيسيبك وربنا مش هيتخلى عنك وربنا مش هيتخلى عنك عنكم يا اخواني ان شاء الله ان كان لينا حلقات بعد كده مع رم... في رمضان ان شاء الله هيبقى خلاص بقى حلقات بسيطه وخفيفه ان شاء الله ان كان لينا هو الذي يسيركم وربنا اعلم ولكن المعنى ده ان شاء الله باذن الله كان من اهم المعاني اللي لازم نوصلها مع بعض عايزين نرفع ايدنا بقى عايزين نرفع ايدنا وترفع ايدك وترفع ايدك ونقول يا رب يا رب أنخنا مطايانا ببابك يا رب وقفنا على أعتابك يا رب ليس لنا إلاك يا رب يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أكرم الأكرمين تب علينا يا رب يا رب ليس لها من دونك كاشفة يا من لا يا من ما من شيء إلا عندك خزائنه يا رب نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه- منه وما لم نعلم اللهم زوج كل فتى لم تتزوج اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم اللهم استعملنا لنصرة دينك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم احي قلوبنا بمعرفتك يا رب اهدي أمة محمد يا رب اهدي شباب أمة محمد يا رب اهدي فتيات أمة محمد يا رب اهدي رجالها ونساءها اهدي أطفالها يا رب يا رب أغثنا رب إنا مغلوبون فانتصر يا رب أهل الفساد غلبونا يا رب رب إنا مغلوبون فانتصر يا رب انصرنا على القوم المفسدين رب انصرنا على القوم المفسدين يا رب إذا لنا بفرج عاجل غير آجل يا رب إذا لنا بفرج عاجل غير آجل يا رب اهدي أمة محمد يا رب يا رب أزل الهم والغم يا رب حرر فلسطين يا رب فك الأسر عن إخواننا المأسورين يا رب حرر العراق والسودان وغزة يا رب يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب يا رب اهدنا بهداك اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا يا رب ليس لنا إلاك يا رب رب إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الهالكين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخ- من المنتكسين نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب وقفنا على بابك يا رب يا رب كلنا أمل فيك يا رب لا أمل لنا إلا في رحمتك لا رجاء لنا إلا فيك يا رب إخواني في الله أخواتي في الله أبشروا بالله أملوا ما يسركم ربنا هو أكرم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أعظم ربنا العظيم ربنا الكريم ربنا الودود ما تيأسيش من رحمة ربنا ما تقنطش من رحمة ربنا أبشروا املوا قلوبكم بالأمل املوا قلوبكم بالبشرى املوا قلوبكم بالفرح بالله ربنا هو الله مش هيسيبك والله ما هيسيبك والله ما يتخلى عنك هتقدروا هتقدروا تبقوا أحسن ناس هتقدروا تبقوا أبطال الإسلام في الأرض هيستخدمنا وهيستعملنا بينا وهيتولانا وهيرفعنا وهيدينا الفردوس الاعلى ان شاء الله ده ربنا ومولانا وحبيبنا وسيدنا وكنزنا وحنص- وحصننا ايقنوا بالله احسنوا الظن بالله يا اخواني املوا قلوبكم بالامل واي ازمه تقابلكم في حياتكم واي معصيه تقعوا فيها واي ازمه تخافوا منها واي ابتلاء وضوء وركعتين وكلمه يا رب وبعد كده خلاص ما عادش في مشكله الحمد لله على السلامه يا اخواني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت